بسم الله الرحمن الرحيم كيف وأخواتها موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
أحبتي في الله هذا برنامج كيف وأخواتها كيف نسلم كيف ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نسلم كيف ندخل الجنة ماذا يصنع أب ممزق مشتت أب مهموم شتات الآباء شتات الآباء شتات الآباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله يا رب يا رب أصلح حالي وأحوال المسلمين يا رب أصلح حالي وأحوال المسلمين والمسلمات يا رب يا رب أصلح حالي وأحوال المسلمين والمسلمات آمين يا رب إخوتي في نصف ساعة فقط منذ الآن أريد أن ألخص بشدة موضوعا في غاية الأهمية شتات الآباء شتات الآباء ما بين هذه الجواذب الممزقة لقمة العيش أب وأم زوجة لا يرضيها شيء أولاد يريدون مؤسسة لمراقبتهم ومراعاتهم ومجاراتهم ثم هموم هموم دنيا ضخمة ثم إلى جوار كل ذلك وقبل كل ذلك وأمام كل ذلك وفوق كل ذلك دينه ماذا يصنع أب ممزق مشتت مهموم يجري ويلهث خلف لقمة عيش صعبة من حلال وبين زوجة تريده أن يعطيها الدنيا كلها فهو بالنسبة لها الدنيا كلها وأولاد شذر مذر يتلقون من جميع الاتجاهات سائر الطعنات ماذا يصنع أب يريد النجاة وأداء الحقوق إخوتي إن هذه القضية ليست الوحيدة بل أحد القضايا التي تواجه مسلم هذه الأيام وقد أجيب إجابة مجملة سريعة بسيطة إجابة سهلة ولكنها هي المشقة بعينها إن تفكرت فيها أن تسلم أمرك لله ليدبر لك أمورك وحينها ستسير الأمور في أحسن حال ولكن من يستطيع هذا انني كثيرا ما اتفكر في قول ربنا جل جلاله لموسى عليه السلام لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاقول لو امن لو اضمن لو أوقن لو لو أنني أملك أن الله فعلا معي لاسترحت لكن وما يدريك بذنوبك هذه ومعاصيك تلك ما يدريك بخبائثك وقبائحك انه معك انه معك ولست معه هذه هي القضيه لو انني استطيع ان اعزم ان الله معي يدبر لي لاسترحت ولكن اخشى ما اخشى ان يخذلني ربي وذلك ان عاملني بعدله وما استحقه فأنا عاص أستحق الخذلان ولكن إن عاملني بفضله وجوده ولطفه ورحمته وعفوه فبرحمته سيكرمني بمعونته ويدبر لي بحوله وقوته فتستقيم الأمور إذا عاد السؤال كيف يستجلب توفيق الله؟ تاني ببساطة الاب اللي بيواجه هذه المشاكل كلها عايز يجري ويلهث ورا لقمة العيش الحلال ويكفي البيت والعيال لا يستلف ولا يتدين ولا يتفضح وبيجري انه يكفي مراته دي ويسد بقها ويملأ عليها حياتها رسائل ورنات وحب وفسح ولبس وذهب و و و و الى اخره علشان ما تلتفتش لغيره والعيال دول يلاقوا لهم اب قاعد في وسطهم بيلعب معاهم ويضحك ويهزر ولما يقولوا له يسالوه سؤال في الكمبيوتر يجاوب وسؤال في السياسه يجاوب وسؤال في الكوره يجاوب وسؤال في و- وهو قاعد في وسطهم اراجوز بيلاعب قرود قرد في زنبلك يعمل ايه الاب ده وجنب دول فوق اللي انا قلتهم دول محتاج ابوه وامه امه اللي تقول له يقول لها ياما تقول له امك مراتك هو انت بقيت تعرفنا يقول له يا ابويا يقول له يا عم ابوك اصحابك هو انت بقيت بقينا نشوفك آه، آه، آه، يطلبوا منه واخواته وجيرانه واصدقائه وفي نفس الوقت برضه بنسى دايما اقول في الاول خالص انه محتاج شويه معاني ايمانيه انا كنت امبارح في مجلس فبقول لهم الفرح بالله فقعدوا يقولوا لي يعني ايه الفرح بالله قلت لهم يعني ايه الفرح بالله اهي دي ملهاش معنى قالوا طب قربها لنا شويه طب الواحد يحسها ازاي طب لو الاب عايز يحس ده الفرح بالله والسكينه ها واليقين عايز يحس بحلاوه السجود عايز يمسك يفتح مصحفه شويه ها عايز يفتح مصحفه شويه ويقعد يقرا عايز يخلو شويه ويقول ذكر عايز يرفع ايديه شويه ويقعد يعيط ويبكي طب يعمل ايه اب زي ده يجيب كل ده منين يجيبه ازاي وهو بيتعامل في شغله وده بينافق وده ب- بيغتاب وده بي بيكيد له وفي نفس الوقت يرجع البيت و... إلى آخره الجواب الجواب أن يوفقه الله لو كان عبدا موفقا سيوفق بين كل هذا ويعيش سعيدا فإن لم يكن موفقا وخذل سيفشل في كل هذا لا هيبقى في شغله راضيين عنه ولا مراته راضية عنه ولا أبوه وأمه راضيين عنه ولا ربنا راضي عنه ولا هو راضي عن نفسه ويعيش معذب يا إما يكبر دماغه ويسيب الدنيا تضرب تقلب ويعيش حياته ويعذب وعارف إنه هيموت غلط ويروح جهنم والعياذ بالله الحل الوحيد ان ربنا يرضى عنه ويحبه ويوفقه يبقى السؤال ازاي ربنا يحبني ويوفقني عشان اقدر اكسب حلال وارضي زوجتي وارضي عيالي وارضي ابويا وامي وابقى انا عايش في رضا ربنا ازاي هو ده السؤال الاجابه ان الانسان يدير حياته بطريقة عملية أن نتخلص من الأحلام والأوهام وأن نتخلص من حالة اللامبالاة وأن نعيش الواقع ونرتب له هي دي كثير من الناس النهارده زي ما قلت لك كده كبر دماغه ومراته زعلانه مش زعلانه للاسف الشديد انا اسف ان انا هقول دي وارجو ان اخويا ده ما يزعلش مني يقول لي انا مراتي معديه من جنبيه وسامعها بتتكلم في التليفون فسمع صوت راجل فمشيت وراها للمطبخ انت بتكلمي مين قالت دي واحده صاحبتي قلت لها ده انا سامع صوت راجل قالت لي لا اصل ده خطيبها هم مختلفين وانا بصالح بينهم طب ما انت عارف كده ان مراتك بتخونك يا عم الحاج احنا هنلعب على بعض انت عرفت كده كويس لا هو مش عايز يصدق مل- ملوش مزاج يصدق والكلام ده انا قلته قبل كده انك قلب في تليفون مراتك وفي الرسائل والصور قلب واعرف هي بتكلم مين وبتتعامل مع مين وانا قلت ان في بعض الناس م- مش عايز يعمل كده عشان هو عارف انه هيكتشف بلاوي وفاكرين لما اتكلمت عن نظرية السوس ان السوس بينخر في بيتك والبيت ده هيقع كله مرة واحدة قبل الا اذا لحقت السوس من الاول فبقول للاب سيبك من الاوهام سيبك من الاحلام خليك واقعي عيش الواقع وما وبرضه من الاوهام والاحلام انك تقول هي الدنيا ماشيه خليها ماشيه اهي تمشي وخلاص لا لازم ترتب لحياتك واحد اتنين تلاته اربعه في نقاط محدده وده الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت ان احنا عايزين نستفيد من العلوم الحديثه زي علم التنميه البشريه ما ما هوش علم ولا حاجه يعني قضيه او مساله اللي بي... اللي عملوها التنميه البشريه ان احنا نستفيد في اداره ذاتنا واداره حياتنا واداره اوقاتنا وترتيب اولوياتنا ومعرفه آه، همومنا او معرفه آه، طاقاتنا او معرفه معرفه مواهبنا لازم كل ده يطرح انا دايما بقول ان الانسان لازم يكون بيتعامل بالورقه والقلم كل حاجه بيكتبها وكل حاجه بيفصصها ويفصلها وكل حاجه بيرتبها ويجدولها حياته لازم تمشي كده حسب هدف وحسب خطه معينه فدي البدايه هات من الاول تاني الاب المشتت الممزق حله حله ان يترك الاوهام وان يعيش الواقع اثنين ان يرى الواقع فعلا يعني انا عايز الاب اللي بيلاحظ ان ابنه بيكبر ان بنته بتكبر يعني انا عايزه يلاحظ شنب ابنه شاربه يعني عايزه يلاحظ تخن صوت ابنه عايزه يلاحظ اختلاف نظرات بنته عايش الواقع عايشه وشايفه اكثر الامهات النهارده بتشتكي ان الاب ربى المسؤوليه عليها وخلع فعشان كده بقول الاب ده نمرة واحد انه يعيش الواقع اتنين انه يخطط يخطط للواقع عايز انقل حتة لابن القيم آه انا كنت اظن انها صفحة واحدة لكن الواد محمد عبده ربنا يهديه ويتوب عليه راح مطلعها لي اربع صفحات ف معلش انا م- لازم اقرا اربع صفحات لا مش لازم اقراهم النهارده يعني هقراهم هقراهم الاربع صفحات دول واول ما الوقت يقطعوا عليا يبقوا قولوا لي ماشي ها يقول ايه ابن القيم بيتكلم في مساله مساله خطيره في زماننا عايزكم تركزوا معايا بس شويه الله يكرمك والله يكرمك احنا بنتكلم في تربيه الاولاد والموضوع يهمك ويهمها فبطلوا انتوا الاثنين تتكلموا مع بعض ها ركز معايا شويه ابن القيم بيعالج قضيه في زماننا انت بتشوفها في ابنك او انت بتشوفها في- في جوزك انت بت- بتشوفها في زوجك وانت بتشوفها في زوجتك تلاقي قاعد سرحان كده الوقت الطويل وتساله سرحان فيه يقول لك لا لا لا مفيش حاجه سرحانه في ايه؟ يقول لك لا لا لا ولا حاجه السرحان اللي هو كان لحظة ده بسيطة لكن لما يبقى سرحان آه، نص ساعة كده يبقى مرض اللي هو أحلام اليقظة اللي هو اسمه الشرعي الخطرات الخواطر ده اسمه الديني في اسمه في الدين اسمه في الشرع اسمه ايه الخطرات الخطرات بيسموها بقى عل- العلماء التربويون انها الهروب من الواقع الى الخيال احلام اليقظه بيهرب من الواقع ده اللي مش قادر يحقق فيه اللي نفسه فيه فبيقعد يحلم بيه قد يستحكم المرض فيحصل الانفصام في الشخصيه يبقى عايز بشخصيتين شيزوفرينيا بس دي موضوع مختلف بقى معلش لما بتكلم بالدين غير الكلام بتاع علم النفس غير الكلام بتاع بتوع ال- الحاجات التانية خالص لا انا بتكلم لما بتكلم في الدين بتكلم في ايه هذا الانفصام في الشخصية انك تلاقيه في ال في ال في الواقع شرس جدا وفي الحقيقة هو انسان حالم الحقيقة كده الشراسة دي ليه؟ لأنه هو الانفصام الحاصل إنه جواه حاجة ح- عايش جواه في عالمه الداخلي عايش حاجة آه، آه، مثالية جدا ويصطدم بالواقع اللي هو مش عايز يصطدم بيه وبيهرب منه فهذه الصدمة تجعله مش أحيانا بتلاقي زوجتك متنرفزة من غير سبب بتلاقي زوجك متنرفز كده تلقائي ايه السبب ان هو كان بيحلم ووقع من فوق من فوق الحلم اسمها الخطرات ابن القيم بيقول ايه بقى بيقول واما الخطرات فشانها اصعب فانها مبدا الخير والشر ومنها تتولد الارادات والهمم والعزائم فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وف- وقهر هواه ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له اغلب ومن استهان بالخطرات قادته قهرا الى الهلكات احفظ الجمله دي وما تنساهاش ومن استهان بالخطرات قادته قهرا الى الهلكات ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطله كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب دايما أقول إن احنا أحيانا نقول كلام ونظن إن الناس فاهمين والحقيقة إن الناس مش فاهمة و احيانا لما اجي افهم الناس واحد يقول خلاص فهمنا ها معلش انا بقول للي فاهم اصبر عليا لما يكون اللي مش واخد باله ينتبه للكلام لكلام ربنا كسراب بقيعة السراب واحد ماشي في صحراء لو انت مشيت في صحراء والدنيا حر نتيجة سخونة حرارة الارض وتمدد الهواء القريب من الارض والهواء التاني فبيشوف الانسان الهواء المتمدد ده كانه ميه ده ده معنى كلمه السراب انك لما تبص على بعد كده لما تكون ماشي في صحراء و- وال- حتى لو الاسفلت نفسه آه، سخن تحس كان في ميه احساسك ان في ميه احيانا تبدو في صوره مقلوبه شو- بتشوفها بعينك كده السراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء ما هو الجعان بيحلم انه في سوق العيش الظمآن لما يشوف ده يفكر ايه انه ميه نقول له ده سراب يقول لا ميه انا عارف السراب ودي الحقيقه المره الكبيره اللي بتهدد بضياع كثير من الناس انك تقول له اللي انت شايفه ده مش كده يقول لك لا لا لا انا عارف انا عارف اللي انت بتقول عليه ده انا فاهم وهو مش فاهم انما هو يريد ان يريح نفسه يريد ان يخدع نفسه فيرضى بالخداع لكي لا يصطدم بالحقيقه ما زال واحد في كنت بتعامل معاه في تصليح سيا- سياره في توكيل ايام بيجو آه، بيس- بيسال في حاجه فقلت له على فكره زوجتك دي بتحب واحد تاني من القصه اللي بحكيها فزعل مني وقاطعني ولحد دلوقتي قابلني مكسر واول ما يشوفني دخلت يروح الناحيه التانيه لما اكتشف انها فعلا بتحب واحد تاني وماشيه مع واحد تاني طب وانا مالي غلطتي انا اني قلت له الحقيقه ساعتها ما كانش قابل للحقيقه رفضها هو ده اللي بقول بقى احيانا نقول له ده سراب يقول لا ميه انا عارف السراب يا عم ده سراب يقول لا لا لا ماشي سراب بقيع يحسبه الظمآن ربنا جل جلاله كلامه عظيم ربنا جل جلاله عليم حكيم جل جلاله سبحانه وتعالى يحسبه الايه الظمآن ماء حتى إذا جاء الظمآن اللي بيحسبه ماء مصيبته انه بيفضل ماشي ده سراب يقول طب اما اوصل لحد هناك ما تروحش مش ميه حتى اذا جاءه لم يجده شيئا المشكله انه وصل بس لما وصل ما لقاش حاجه المصيبة والمشكلة الأكبر والخطر إن هو فضل ماشي حتى إذا جاءه لحد ما وصل ثم الحقيقة الحقيقة العظيمة وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب انا بطلبك فوق بقى بطلبك اصحى بقى انا بقول لك اصحي الحقيقة مرة فوق واصحى واعترف لأنك لو لم تستيقظ الآن ستوقظك الحقيقة بالألم فوفاه حسابه ها؟ والله سريع الحساب احيانا يعيش الناس في مطارده السراب عايش على امل السفر هسافر بره وهعمل وهسوي ويفضل يطارد سراب السفر حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب احيانا بعض الناس بيعيش يطارد وهم وسراب الغنى الشهرة الصحة ال- الحب ال- ال- ال- القوة ال- ال- ال- ال- التمكين على انا انا هيب- هيبقى لي مصنع وهبقى صاحب آه، مجا- مجالس ادارات وهبقى ويعيش الوهم ده جوه دماغه ويفضل يطارده ويجري وراه وهو في مطاردة السراب يدوس على كرامته ويدوس على صحته ويدوس على عيلته ويدوس على مراته ويدوس على فلوسه ويدوس على ابو امه ويدوس على دينه قبل كل دول وفي الاخر فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ابن القيم يقول وأحسن الناس همة وأعظمهم نفسا من رضي بالحقائق وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر المبطلين الأماني هي قوة النفس الفارغة التي قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال بنقول للأب اللي هو بيقول شوية بس كده هكون راس مال وافتح لي شركة وابقى راجل غني واقعد اربي العيال انت بتطرد سراب مش هيحصل بنقول للأب اللي هو بيقول شوية والعيال دول يتجوزوا وافضى واعيش في هدوء انا وامهم انت بتطارد الخ- الخيال السراب بنقول للاب ان بوج... اللي بيقول بكره العيال دول يتخرجوا ويصرفوا على نفسهم ويساعدونا ونبقى زي الفل سراب اذا ما ربيتهمش لا هيتخرجوا ولا هيصرفوا ولا هيساعدوك ولا هيقفوا جنبك هيخذلوك في اقرب فرصه بنقول للأب عيش الحقيقة أنا خايف بس أقول حقائق كتير أكتر من كده الناس اللي بيشتكوا لي يزعلوا مني أنا ما بقولش في فلان ولا فلان ولا بفشي أسرار حد لكن الحقائق مرة لما أحكي لكم وقائع تذهلوا الإنسان عايش مرارة هذه الأيام من واقع أليم قصص قصص قصص قصص قصص مؤلمة جارحة ذابحة ما كنت ولا يتخيل مسلم أن تجري هذه في بلاد المسلمين وفي بيوت المسلمين للأسف الشديد عايزين آه، عايزين نختم أماني من سعدى رواء على الظما سقطنا بها سعدى على ظمأ بردا متى إن تكن حقا تكن أحسن المنى والا فقد عشنا بها زمنا رغدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جاءكم من الله نور وكتاب